بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات شور الإسلامية تقدم علل التوبة أيها الأحبة ذكرنا من حقائق التوبة حقيقة واحدة رغم أنها ثلاثة الحقيقة التي ذكرناها في اللقاء الماضي هي تعظيم الجناية اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين تعظيم الجناية وذكرنا أن تعظيم الجناية سبيل للندم والندم توبة فإذا عظمت جنايتك ندمت وإذا ندمت أحب الله منك ذلك فغفر لك تعظيم الجناية إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر في حق من جنيت تنبيه إلى من أذنب أي ذنب صغر أو كبر فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة فالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة اتهام التوبة أبقى مش راضي عن نفسي اتهام مش راضي عن توبتي اتهام مش راضي عن عمل الصالح فرضية التوبة التوبة فرض على الفور فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه أسئلة واقعية تبت من السجاير ليه سؤال تبت من ترك الصلاة ليه سؤال تبت من المشي مع البنات ليه سؤال تبت من سؤال وضع سؤال التواصل سؤال ليه تبت سؤال من سماع سؤال موسيقى والأغاني ليه سؤال تبت من القعدة سؤال على القهوة سؤال ليه تبت من سؤال الشيشة ليه تبت من البانجو ليه تبت ليه علل التوبة علة ومثال علة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفين مثال قاعد بالليل بيذاكر كده وقدامه التليفون قام قال اه التليفون ده شاف آه، مغامرات اتصل والله كانت ليالي حلوه برضه علة ضعف العزيمه والتفات القلب الى الذنب مثال انك انت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعه يوم ما تفرط تقوم قبل الفجر بنص ساعه بربع ساعه بعشر دقايق تقوم على الاذان دي اوحش حاجه عندك علة طمأنينة التائب ووثوقه من نفسه كأنه أعطي منشورا بالأمان مثال إن الواحد بعد ما يتوب مثلا تاب من السجاير يقول له ما تقعدش مع الناس اللي بتدخن يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديد خلاص علة علة جمود العين إنك ما تبكيش لأن جمود العين من قسوة القلب وقسوة القلب دليل تعلق القلب بالذنب والمطلوب تتوب خوفا من الله وتعظيما له وتعظيما لحرماته واجلالا له وخشيه سقوط المنزله عنده والمطلوب توب للي كان شايفك للي عارف بلاويك فجاي له وانت خايف منه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم علل التوبة محاضرة للشيخ محمد حسين يعقوب والآن مع الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي في الله إني والله يحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله إخوتي في الله إنني حين أقول أني أحبكم في الله فإنني فعلا والله والله أحبكم في الله شخصا شخصا فردا فردا صغيرا وكبيرا فعلا فإذا وجدت مني ما يخالف هذا الحب فليس هو الأصل الأصل أني أحبك فإذا بدر مني ما لا تحبه فقل لا ده هو كده مش طبيعي ماشي اتفقنا عشان بحبكم بس نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في العمل كله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا وقفنا وما زلنا مقيمون في منزلة التوبة ولنا في ذلك شهرين الآن والسؤال لسه مش عايزين تتوبوا لسه مش ناويين تتوبوا لسه مش عارفين تتوبوا أيها الأحبة بعد مرور أسبوع ذكرنا من حقائق التوبة حقيقة واحدة رغم أنها ثلاثة الحقيقة التي ذكرناها في اللقاء الماضي هي تعظيم الجناية اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين وذكرنا أن تعظيم الجناية سبيل للندم والندم توبة فإذا عظمت جنايتك ندمت وإذا ندمت أحب الله منك ذلك فغفر لك ثم ذكرنا كيف تعظم جنايتك أو كيف تعظم في قلبك جنايتك وذكرنا أن هذا بثلاثة أشياء تعظيم الأمر وتعظيم الآمر والتصديق بالجزاء ووقفنا مع هذه القضايا الثلاثة تعظيم الآمر أن الآمر هو الله العظيم فبقدر عظمته يعظم ذنبك إذا أردت أن تعرف عظم جنايتك فانظر في حق من جنيت إذا أردت أن تعرف عظمة ذنبك فاعلم في حق من أذنبت إذا أردت أن تعرف كبير عصيانك فانظر من عصيت إنك عصيت الله الواحد القهار قلت لكم ببساطة إن ربنا اللي شايفك وانت بتعصي هو اللي هيحاسبك يوم القيامة هو هو سبحانه وهو الذي يضعك في النار أو يضعك في الجنة تعرف لما أنا أحاسبك وما كنتش شفتك ولا سمعتك لكن حد بلغني ممكن تبقى الأمور عادية بسيطة شوية لكن لما أبقى شايفك وانت بتغلط واجي أحاسبك على الغلط يبقى الغلط كبير وآه لو حاسبك وهو عليك غضبان دايما نقول ما تضربش ابنك وانت زعلان ما تحاسبوش وانت متنرفز صح ليه لانك لو حسبت ضربته وهو وانت متنرفز وانت غضبان وانت زعلان ممكن تقلع له عين ممكن تكسر له ايد او رجل صح ولا لا وهو ابنك اللي بتحبه اللي بتخاف عليه اللي حريص عليه ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم لو حاسبك وهو عليك غضبان فسيعذبك عذابا لا يعذبه أحد شوف الأنبياء في هول القيامة اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك في أهوال القيامة كل الأنبياء تلاقي الناس كلهم جري على آدم عليه السلام يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فدل ذلك على أن ربك يوم القيامة يكون ها؟ غضبان غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله فاعمل حساب لقاء رب غضبان سلم يا رب سلم ولذلك يومها دعاء الأنبياء والملائكة والصالحين سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم يا رب سلم سلم فتعظم عندك الجناية أنك خالفت هذا الرب العظيم وتعظم الأمر والتصديق بالجزاء وقفنا وطولنا مع قضية التصديق بالأز- بالجزاء وحررنا أن من أذنب أي ذنب صغر أو كبر فلا بد أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة فالعقوبة في الدنيا والعقوبة في الآخرة لازم والدليل من القرآن قول الله عز وجل من يعمل سوءا ها يجزى به لا نطيل وندخل في درس اللو- الليلة الجديد وهو الحقيقة الثانية من حقائق التوبة يبقى كانت الحقيقة الأولى من حقائق التوبة إيه؟ تعظيم الجناية احفظ وإلا هروحك صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أول حقائق التوبة تعظيم الجناية إيه؟ تعظيم الجناية اثنين اتهام التوبة اثنين إيه؟ اتهام التوبة يعني إيه اتهام التوبة يقول ابن القيم ألا يرضى توبته لرب أبقى مش راضي عن نفسي مش راضي عن توبتي مش راضي عن عمل الصالح أقول له يا رب أنت تستاهل مني أكتر من كده بس أنا اللي مقصر وما استاهلش ما استاهلش ان انا ابقى احسن من كده اتهام التوبه يا ما ناس تابوا واعجب بتوبته ورضي عن توبته فرجع عن توبته عارف ليه تتذكرها من منزله المحاسبه قلنا من المحاسبه التمييز بين ما له ها وما عليه بعض الناس بيفكر ان التوبة له مش عليه فلما يتوب قالوا لي في واحد كان بي بيشرب بانجو فتاب فقلت جزاه الله خيرا رحت سلمت الحمد لله الذي عافاك فلقيت في جيبه علبة سجاير ايه دي قال لا ده انت تحمد ربنا انت ما تعرفني ده انا كنت بلوه ده كده كويس آه هي دي يبقى ما تابش خلي بالك ان هو مفكر ان هو واحد كانش بيصلي بدأ يصلي اللهم تب على كل عاص مسلم كانش بيصلي بدأ يصلي لما بدأ يصلي ما بيصليش الصبح لما تيجي تقول له ما تصليش الصبح في الجامع ليه يقول لك يا عم ده انا جزاني الله خيرا ان انا بصليش جزاني الله خيرا لا يا عم ما جزاكش الله خيرا هو انت بتصلي لمين ده لنفسك خلي بالك انا بقول لك كده خلي بالك والله والله انا بقول لك كده عشان خايف عليه احسن واحد يقول طيب ادم مش نافع خلاص بلاش وبلاش دي عند ربنا تبقى ايه بلاشين انت حر صح ولا لا يعني مفكر مثلا ان الله عز وجل محتاج لعبادتك مفكر ان ربنا محتاج انك تبطل السجاير لو ما بطلتش السجاير هينقص ملك ربنا لا ده انت لما تقول بلاش تبقى ايه عشرة بيقول مية ألف شوف ربك بيقول ايه تسمع اللهم صل على النبي محمد. والله بحبكم في الله مش عارف انتم مش مصدقين ليه بجد تسمع كلام ربك ده كلام ربنا بقى ترطأ ودانك كده وتعدل نفسك وتحضر قلبك وتسمع يقول ربي وأحق القول قول ربي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا نوليه ايه نوليه ما تولى عايز يلا روح اصل قلت لكم كذا مره قبل كده ان الله لا يؤوي الا من اوى اليه ومن اعرض اعرض الله عنه لازم تفهمها دي قوي انه كريم قوي لكن كمان عزيز فهمت هو رحيم ولكن ودود وودود ولكن شديد العقاب هو حليم وصبور ولكنه سريع العقاب ما تاخدش بعض اسماء ربنا وتسيب وتسيب بعضها ما تاخدش بعض صفاته وتسيب بعضها ما تبقاش مرجع ولا حروري ما تبقاش معطل ولا مشبه أهل السنة في الوسط اللهم اجعلنا منهم يا رب فلذلك إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فاتهام التوبة أنك أولا تعلم أن التوبة حق عليك فرض التوبة فرض ولا سنة يا ابني؟ فرض على الفور ولا على التراخي على الفور على الفور التوبة فرض على الفور فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه يبقى التوب من ذنبين الذنب الأولاني المعصية اللي أنت عصيتها والذنب الثاني تأخير التوبة فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك فرض التوبة فرض ولا سنة يا ابني فرض على الفور ولا على التراخي على الفور على الفور التوبة فرض على الفور فإذا أخرت التوبة فهذا ذنب آخر تحتاج أن تتوب منه يبقى التوب من ذنبين الذنب الأولاني المعصية اللي انت عصيتها والذنب الثاني تأخير التوبة فإذا اعتقدت أن التوبة فرض عليك واحدة لبست إشارة نقوم نقول لها كده ما ينفعش تقول يا ده انتوا تحمدوا ربنا انتوا ما تعرفوش انا كنت بمشي ازاي كان شكلي ايه الحمد لله اه ونعوذ بالله من حال اهل النار لا لازم تلبسي نقاب تقول لك واحدة واحدة أحسن اللي بتلبسه بسرعة بتقلعه بسرعة نقول لا دي معلومة غلط أو تقول لك لا لازم إيه أقتنع ألبسه عن إيه عن اقتناع ونقول إن الكلمتين غلط كون اللي بتلبسه بسرعة تقلعه بسرعة ده نتي- نتيجة إن هي ما لبستوش لله لو لبسته لله ما كانتش ألعته أبدا إن شاء الله ربنا ييسر كيف تصلي هنقول له أنت بطلت تصلي ليه عارف بطلت تصلي ليه لأنك ما صليتش صح لو صليت صح كانت ما كنتش بطلت أبدا لا يمكن زي بالظبط لما نيجي نقول لواحد بطل السجاير يقول ما اقدرش صح كده بطل الهيروين يقول ما اقدرش ليه يقول لك اصلها مشيت آه، في في الدم ايه انتوا مش معانا النهارده خالص يا جماعه اه يقول لك في نيكوتين في الدم فكذلك الصلاه لو ها لو مشيت في الدم ما تقدرش تدمن الصلاه تقدرش تبطلها ابدا لكن المشكله ان انت ما عندكش دم لو عندك دم كنت تصلي اوعى تزعل وقال ايه جايين ياخدوا دم يا آه دمك ملوث لو دمك نضير فيه نور الصلاة ما كنتش ها تقدر تبطل صلاة أبدا كانت ما تيجي ميعاد الجرعة في الفجر تلاقي نفسك واقف الصح كده لما تجيله ميعاد الجرعة لو ما خدهاش إيه يتجنن فكذلك في أوقات الصلاة الخمس لو ما خدش الجرعة آه يتجنن ما قدرش استني وقت الصلاة وقت الصلاة جري على الجنب هنرفدك ارفدوني هنطردك اطردوني مش عايزينك وانا مش عايزكم انا عايز ربنا لما تحب الصلاة والصلاة تمشي بدمك لما يمتلي بها قلبك لأن قلبك بيضخ الدم لجميع الأعضاء والجوارح والحواس فالقلب يضخ مع الدم حب لله فتبقى كل ذرة في جسمك بتحبه فتبقى عايش ليه وماشي في نور الشاهد ده مش موضوع النهاردة اتهام التوبة أن تعترف أن التوبة حق واجب إيه؟ عليك فلما تأديها تحس إن أنت مقصر طب نتهم التوبة إزاي أقول لك أنا بس تدفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا يقول ابن القيم لا فلأنها حق عليه لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له أن يؤديه عليه فيخاف أنه ما وفاها حقها يخاف ألا تقبل منه يخاف أن يكون لم يبذل جهده في تصحيحها فلا يرضى الله منه جهده لا لا لا لا الثلاث كلمات دول محتاجين نقولهم تاني بس كل واحدة بصلاة اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله أولا وهذه قضية الخوف لسه واحد بيقول لي هو أنا هفضل مرعوب كده أنا من ساعة ما تبت وأنا مرعوب خايف هفضل مرعوب كده قلت له لا مش هتفضل مرعوب كده ده انت هتخاف وترجو هت ايه تخاف وترجو تخاف ألا تقبل توبتك وترجو أن تقبل توبتك اسمع كلام ربك عشان نوضح المسألة دي قال الله جل جلاله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية ها؟ نمرة واحد تقشعز منه جلود الذين يخشون ربهم اثنين ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله يبقى تقشعر وتلين هي هي إذا ذكر الله ها وجلت قلوبهم هم هم ألا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى بتوجل وبعدين تطمئن وبتخاف وبعدين تطمئن تقشعر وبعدين تلين هي دي انك لما تبدا الطريق مع ربنا تخاف تخاف منه ان يعاق ان يعاقبك بذنوبك اصل ذنوبك متلتله صح ما انت كتير بتقول لي يا عم الشيخ انت ما تعرفش انا عملت ايه ده انا ما سبتش حاجه وحشه الا و... الا عملتها وما تعرفش انا عملتها ازاي ده انا عملت بلاوي سود صح تقول لي انت لو عرفتها تعرف مني طيب ما بالك ان ربنا عارفها ومش سمعك بتقولها ده شافك وانت بتعملها وسمعك وانت بتقولها واطلع عليك فتبقى لما تتصور دي لما تتصور انه كان شايفك وانت عريان بتزني وكان شايفك وانت بتتسلل وتسرق وكان شايفك وانت بتعلي صوتك وتكذب وكان شايفك وانت بتأذي كان معاك وكان قادر عليك وسابك وأمهلك ومكنك وحلم عليك وصبر عليك لما تيجي تتوب بتتوب للي كان شايفك للي عارف بلاويك فجاي له وانت خايف منه ولكن تقول له اروح لمين اصلي ماليش غيرك انت الرحيم ارحم بيه من امي فجيت لك وانا عارف انك هترحمني حسن ظني فلذلك تجيله خايف وراجي مرعوب وراضي تقول له لو قطعتني حتت انا استاهل ولكن انت كريم انا عارف ان انت هترحمني قلت لكم قبل كده حديث يسوى كيلو ذهب لا لا لا كيلو ده يسوى 100 كيلو ذهب لا لا لا لا ده يمكن يسوى مليون أكثر اسمع يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره ابن كثير في كتاب كتاب ايه كتاب النهاية في الفتن والملاحم وقال إسناده جيد بطمنك اهو أن الله بعث رجلا فوزنت ذنوبه فرجحت كفة ذنوبه فقال الله خذوه إلى النار فلما أخذته ملائكة العذاب جعل يتلفت ملائكة العذاب واخدينه وماشي كده ماشيين بيه فقاعد يبص وراه فقال الله ردوه قال الله عز وجل هل ظلمك حفظتي قال لا قال هل لك حسنة لم تجدها عندنا قال العبد لا قال فلم تتلفت قال ما كان هذا ظني فيك يا رب قال الله أدخلوه الجنة الله الله كريم ما انا قلت لك ده كريم قوي والله لو تعرفه تحبه بس انت ما تعرفوش كويس شوف العبد بيقول له يا رب ما كانش عشمي فيك كان عشمي انك انت برضو انا عارف ان انا مذنب وان ماليش حسنات بس عارف ان انت كريم هتدخلني الجنة فيقول الله أدخلوه الجنة قال الله ما يفعل الله بعذابكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم هو ربنا هيستفيد ايه من عذابكم ربنا مش عايز يعذبكم بالعكس ده ربنا بيحب انه يتوب عليكم ويغفر لكم ربنا بيحب انه يدخلكم الجنه قال الله والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا ده هو ربنا عايز يتوب عليك بيحب مش عارف انت بتضحك على ايه انت في ايه عيب بيحب انه يتوب عليك ويحب انه يكرمك ويحب انه يغفر لك قال الله الا تحبون ان يغفر الله لكم ما حدش نفسه ربنا يغفر له ده كل ليله يقول هل من مستغفر فاغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه كل ليلة والآخر أقول لك توب تقول لي ادعي لي ربنا يتوب عليا طب ما تتوب وهو يتوب عليك بطل وهو يتوب عليك سبحانه فاتهام التوبه أولا أن تخاف أنك ما وفيتها حقها إزاي إزاي ما أصل أنا لو قلت لك أن تخاف ألا تقبل توبتك تقول لي طب أنا تبت ربنا ما يقبلهاش ليه ها لأنها فقدت عنصر الإخلاص فقدت إيه الإخلاص قل لي تبت ليه هو ده السؤال واحد طب اسمع كلام ابن القيم وبعدين نفصل يقول ابن القيم أن يكون قد تاب توبة علة وهو لا يشعر كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس أو توبة المحافظين على منازلهم وحاجاتهم بين الناس أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب أو أنه تاب اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته أو أنه تاب لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق وصلت لا لسه أترجم اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا تبت لي هو ده السؤال ابن القيم ذكر سبع أنواع من التوبة هنا عد معايا أول نوع توبة أرباب الحوائج إن الواد يجي قبل الامتحانات ويصلي ليه؟ عشان ربنا ينجحه إنه رايح يكتب عقد مع واحد عشان يسافر السعودية يبقى قبل ما يروح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب قال لها انت تبت ليه طيب صلي على الرسول صلي انه تاب كتوبة أرباب الحوائج له حاجة عند ربنا مراته بتولد الفجر جدا وقالوا له والله احنا يمكن نضطر نتولد قيصرية جري على الجامع ويتوضى وهو ساجد يا رب ما معيش فلوس هيقولوا لي 300 جنيه يا رب يبقى ده تاب من ترك صلاة الفجر ما تابش ده تايب ليه للحاجة أو للإفلاس إن هو فلس كان واد حليوة بيعاكس البنات اتخانق هو واد على بيت دب شوية مية نار في وشه ما ينفعش يعاكس يبدأ تنفع دي ممكن تنفع لو صدق وأخلص ودي كلام العلماء في توبة العنين من الزنا وتوبة الذي عمي وقطعت أطرافه من السرقة وقطع الطريق هل تقبل له توبة؟ العلماء يقولون أنه إذا صدق وأخلص قبلت وإلا فلا والله عليم بالسرائر والضمائر عشان كده أنا عايزك تقف مع نفسك وقفة وتشوف أنت تبت ليه تبت لله ولا لنفسك دي الأولانية توبة أرباب الحوائج والإفلاس الثانية أو توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس جزاك الله خير ربنا يسقيك من الجنة والسامعين توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس لما بقى يعني مثلا سافر السعودية فهناك لقى وقت الصلاة كله بيقفل بدأ يروح يصلي ليه؟ لأن الناس هناك ما بيحبوش اللي ما بيصليش اللي بيصليش كافر قولا واحدا لا الناس هناك كلهم يحترموا اللحى ويوقروها عمل ايه؟ تاب من حلق اللحية وأعفى لحيته ده تاب لله آه واحد يقول لي اه كده بقى مش نافعه يعني ولا ايه قصدك ايه اقول لك تنفع لو صححت نيتك برضه بقول لك ده ربنا كريم قوي ما يقولكش لا عشان تتوب لازم ترجع من الاول لا وقت ما تتوب يقبل توبتك صلح نيتك لا فرصه صاحب الشغل مطلع اتوبيس للحج ببلاش انا انا انا انا عايز احج انا انا انا اطلع معاهم قال له تدفع 500 ريال قال له لا لا خليني بقى للسنه الجايه يبقى رايح يحج لله لا ده ابو بلاش اه كتر منه يا عم يلا اه يبقى ده لو راح يحج انتبه انا عايزك تدور تبت من السجاير ليه تبت من ترك الصلاة ليه تبت من المشي مع البنات ليه تبت من الوقوف على النواصي ليه تبت من سماع موسيقى والأغاني ليه تبت من القعدة على القهوة ليه تبت من الشيشة ليه تبت من البانجو ليه تبت من مشي مع ليالي الصيع ليه تبت ليه اقف وحرر نيتك قل له يا رب وعزتك وجلالك ما تبت إلا لك تقدر تقولها اعملها دلوقتي اعملها دلوقتي يلا فرصة دلوقتي حالا صح قول يا رب أنا, أنا, أنا, أنا صحيح أنت تعلم أن أنا أنت تعلم ما أنت يا رب أنت تعلم كل شيء تعلم ان انا لما تبت وقفت لحيتي انت عارف ان ما كانتش ليك ده انا ابويا مات سبتها اسبوعين لقيت السنيه بيسلموا عليا قلت خلاص سيبها لكن انا دلوقتي يا رب بقول خلاص ليك يا رب ليك ليك وعزتك وجلالك قل له يا رب أنا أنا كنت بصلي عشان بس صاحب العمل سني ولو ما بصليش هي هيقلشني لكن دلوقتي خلاص يا رب خلاص ليك يا رب تقدر تصح نيتك دلوقتي سهلة تقدر يلا ها نصحح نيتنا دقيقة كده صحح نيتك صح يا رب ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال ودي نقطة ما كنتش بحب أتكلم فيها كتير عشان في ناس بتزعل مني ومش عاجبها الكلام ولكن أنا بقول اللي عليا وأجري على الله خلي بالك أن الإنسان أحيانا قد يصلي ركعتين ليستريح تعبان يقوم يصلي ركعتين يحس ان ربنا مسح الهم من قلبه الركعتين ما بقولكش غلط ماشي بس عليك ركعتين لانك صليتهم لنفسك مش لله وصلت عشان كده العلماء يقولوا اياكم وتعلق القلب بحلاوه الطاعه فانها حلاوه مسمومه اياكم وتعلق القلب بحلاوه الطاعه فانها حلاوه مسمومه يعني ايه يعني الواحد لو بيصلي عشان يستريح لو صلى وما استريحش بيبطل صح ولا مش صح ايوه لو هو بيقرا قران عشان بيستمتع يا سلام يا سلام شفت دي لو قرا مره وما لقاش دي يعمل ايه يبطل يبقى هنا ما بيقراش لله ده بيقرا لنفسه للحلاوه بتقتلوا الحلاوه دي وقلت لكم ان انسان كان مريض اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين زعلان زعلان ليه عشان مش قادر الساعه 2 بالليل وصاحي وما بيصليش يا عم ما الاجر مكتوب ما هو ربنا بيقول اكتبوا لعبدي ما كان يعمل ايه صحيحا مقيما ولكن لا، موضوع مش موضوع الاجر موضوع لذه الخدمه عايز اقف اصلي اه يبقى قلبه تعلق بايه بلذه الخدمه مش الاجر ما كانش خدام لربنا ده كان بيلتذ بيستمتع واحد يقول لي امال فين وجعلت قرة عيني الصلاة قلت له قل له ده قال وجعلت قال ايه ما جعلت ما قالش انا قرة عيني في الصلاة بصلي عشان قرة العين قال لا ده انا بصلي لله وربنا جعل الصلاة قرة عيني فهمت فعشان كده تصلي لله ولما تيجي اللذة تبقى اللذة متعة زيادة عن الأجر لكن أنت بتصلي للأجر بتصلي لله بتصلي ليه مش ليك وعشان كده لو سمعتوا الخطبة بتاع القابضون على الجمر هتسمعوا فيها ان مصيبة المسلمين النهاردة انصاروا عبيد انفسهم عمال اقول له في الشريط يا عبد نفسه تعال فانت عبد لرب اكبر هو الله ماذا تريد لنفسك اذا اتيت للملك يريحك من نفسك نعود إلى موضوع التوبة اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين أنه الأولية أنه تاب كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس اثنين توبة المحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس ثلاثة تاب للحال لا خوفا من ذي الجلال هو ده قضية الحال ان واحد بيستمتع بالصلاة لما عصى ما بقاش يستمتع فبدأ يتوب عشان ترجع له المتعة مش بيتوب خوف من ربنا مش بيتوب لأن دي معصية ده بيتوب عشان الحال وصلت فلذلك لما تيجي تتوب المطلوب كل المطلوب خلا- خلاصة الكلام انك لما تيجي تتوب تتوب لمين لله بس مش عشان حاجة تانية أو أنه تاب للراحة من الكد في تحصيل الذنب مثلا ولد كان بيدمن العادة السرية اللهم تب على عصاة المسلمين اللهم تب على كل عاصم مسلم يا رب فبطل ليه قال لك لا ده انا كده هخلص لما اتجوز اه يبقى ما تابش لله ده تاب للجواز للراحة من التعب في تحصيل الذنب كان ماشي مع واحدة مخلصة له فلوسه تاب منها عشان عشان يلم نفسه مش عشان ربنا تاب من السجاير لان كان كل يوم بيجيب علبتين ب 10 جنيه قال لك ده 300 جنيه في الشهر لا انا اوفر يبقى تاب للراحه من الكد في تحصيل الذنب او انه تاب اتقاء اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه كان ماشي مع واحده بطل يمشي مع واحده احسن حد يمشي مع عمه او مع اخته او مع بنته ما تابش لله تاب عشان خايف على فلوسه تاب عشان خايف على منصبه ما تابش لله أو أنه تاب لضعف داعي المعصية في قلبه كان ماشي مع واحد زهق منها خلاص أبقى سني عشان ما تطلنيش تيأس مني زهق من المعاصي زهق من شرب الخمر بس خلاص ابقى سني عشان اتكسف ادخل خماره تاني زهق من السينما الافلام كلها بقت بايخه وساقطه وهابطه ومعاده ومكرره خلاص يبطل يدخل سينما بس مش لله ده عشان افلام هابطه اهي دي كلها افلام هابطه قصدي التوبات دي كلها اللي بيتوب مش لله يتوب لنفسه أو لحاله أو لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار شهوته هو اللي مش عايز مش تايب لله الأخيرة سبعة أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق مش لاقي شغل يقوم يتوب عشان ربنا يديله شغل اداك شغل يبقى ليك عند ربنا ايه خلاص ما هو قال له كده أنفقت ليقال جواد وقد قيل فلا فلا أجر لك عندي تبت لتعمل وقد عملت فلا فلا أجر لك عندي يبقى المطلوب دلوقتي إيه يا ابني المطلوب إيه إن إحنا نتوب لله مش لحاجة تاني خالص طب ما هي علامات الإخلاص؟ في التوبة ازاي اتوب باخلاص واحد خوفا من الله خايف منه ذي الجلال ان انا خالفته لا يدخلني جهنم اثنين تعظيما لله وتعظيما لحرمات الله اصلي بحبه وبعظمه فلعظمته ما احبش اخالفه واجلالا له توبه باخلاص لخشيه سقوط المنزله عنده انك تسقط من عين ربنا مش احيانا بتعملها لما تقول لا مش عايز الشيخ يشوفني وانا في ايدي سجاره احسن اسقط من نظره صح طب ما هو شايفك الله شايفك مراقبك عارفك فلذلك لما تيجي تتوب تتوب خوفا من الله وتعظيما له وتعظيما لحرماته واجلالا له وخشيه سقوط المنزله عنده وتتوب خوفا من الطرد عنه خوفا من الحجاب عن رؤية وجهه في الدار الآخرة إن قال الله عز وجل إنهم عن ربهم يومئذ ها لمحجوبون دول مين دول كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم فلذلك تتوب أحسن تخسر إنك تشوفه يوم القيامة يبقى تبت له مش لغيره هذه علامات الإخلاص في التوبة اللهم ارزقنا الإخلاص في التوبة يبقى أنا الوقت بينت لك الآفات عشان تقلع الآفات وترميها وبينت لك الثمرات عشان تغرسها وتزرعها في قلبك واضح ما تتوبش عشان مليت من الذنب ما تتوبش عشان انت خايف على فلوسك ما تتوبش عشان خايف على صحتك ما تتوبش عشان خايف على منظرك قدام الناس ما تتوبش عشان انت زهقت من المعصية وإنما تب خوفا من الله وإجلالا لله وتعظيما لله وتعظيما لحرمات الله وخشية سقوط المنزلة عنده تب لئلا تحجب عن وجه الله الكريم لذلك ينبغي أن نتبين العلل علل التوبة أنا عايزك تقف صلاة بصراحة كده تقعد مع نفسك وبمنتهى الوضوح والصدق وتقول أنا تبت ليه فاتهام التوبة أولا معرفة علل التوبة من علل التوبة أيضا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته أقولها تاني دي تدفع كام اللهم صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا اوعى تنام طيب صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم من علل التوبة أيضا التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة واحد كان بيدخن ففي يوم قعد كد كل علبتين سلمون ولا كيلو سردين فبعد ما خلص أكل وشرب مية قعد كده قال يا سلام لو سيجارة بقى دلوقتي آه دي هي قضية التفات القلب إيه؟ إلى الذنب الفينة بعد الفينة كل فترة قاعد بالليل بيذاكر كده وقدامه التليفون قام قال آه التليفون ده شاف مغامرات اتصل والله كانت ليالي حلوة برضه آه دي من علل التوبة قاعد واحد معدي بعربية مشغل فيها أغنية لأم كلثوم قام سمع الأغنية قام اتهز كده يا ولد فين الايام السودة المنيلة بنيلة دي آه هي دي التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة الفينة بعد الفينة يعني كل فترة وتذكر حلاوة مواقعته المفروض لما تتذكر الذنب تبكي تحزن تتألم تتنكد تخاف تترعب لكن لو تذكرت الذنب قعدت قلت يا سلام يبقى انت كده ما تبتش محتاج تتوب من جديد عارف لما تبقى اخت منتقبه لابسه النقاب ازدالي سواد خالص ماشيه في الشارع شافت واحده متبرجه بصت لها كده يا سلام فين ايامي انا لو لبست زيها كده آه هي دي ده التفات القلب إلى الذنب لما التزمت الأخت كان قبل كده زوجها تقول له هس يهس على طول لما التزمت خلاص عرفت حق الزوج فبقت مطيعة ومؤدبة ومحترمة فبدأ هو اللي يقول لها هس تهس تقول له، معلش فين أيامي آه هي دي قضية التفات القلب إلى الذنب إنك تتذكر ذنوبك فما تندمش عليها المفروض إيه لما تتذكر لما مثلا جت خارجة البلكونة تنشر من غير جوانتي فزوجها بيزعلها البسي جوانتي بإيدك تقول له ما كنا بننشر بقميص النوم آه هي دي التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته لما كنت بتوه وكنت منافق مع مدير الشغل كان الكل أهلا حسنين بيه لما بدأت تلتزم أهو جه أبو دقن كاوتش تقوم تقول لهم ما أنا لو مفتري وبديك 30 شلوت على قفاك ما كنتش تقدر تع- تعمل معايا كده لا لا لا لا لا بالعكس ده لما يستهزئ بيك ينشرح صدرك تتذكر إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون سائلها تفرح إن ربنا وصفك في المؤمنين إياك إنك تتذكر ذنبك مرة وتفرح بيه وتتمنى الرجوع ليه وتندم على انك تبت منه يبقى ما تبتش الحق ارجع تب تاني من اتهام التوبة او من علل التوبة ضعف العزيمة والتفات القلب الى الذنب سبب التفات القلب الى الذنب ضعف العزيمة ما هو لو عزيمته قوية كان زمانه مشي لدرجة انه لو التفت ما يشوفش الذنب فهمت دي ما هو لو انت في واحده وقفت عكسك وانت طالع ماشي طريق مصر اسكندريه مثلا هي واقفه في شبرا واقفه كده مشبوهه مستنيه حد يركبها لو انت فتحت لما لقيت نفسك في منها بتبص عليها مفيش صح لكن لو انت ماشي تتلكع بتفكر آه، ارجع ابص هتقف هترجع فهمت فضعف العزيمة لو انت من اول ما بدأت تصلي زي ما قلت لك كده بدل ما الظهر اربع ركعات صليت قبل الظهر اربعة وبعد الظهر اربعة يوم ما تفرط هتفرط في ركعتين قبل الظهر يبقى اتنين قبل الظهر واربعة بعد الظهر لو زاد تفريطك هتسيب الأربعة اللي قبل الظهر وتصلي أربعة الظهر والأربعة اللي إيه؟ اللي بعد الظهر لكن مش هتبطل الفرض أبدا لكن لو صليت الفرض بس أول تفريط يحصل في الفرض هي دي القضية هي دي القضية إنك أنت لو بتقوم تصلي قبل الفجر بساعة يوم ما تفرط تقوم قبل الفجر بنص ساعة بربع ساعة بعشر دقايق تقوم على الأذان دي أوحش حاجة عندك صح؟ يبقى من علل التوبة ضعف العزيمة عايزين نقوي العزيمة وكان في درس قبل رمضان اسمه تمارين العزيمة وتقوية الهمة لازم نعمل شوية تمارين للإحماء والتسخين عشان ندخل ما تجيلناش عضلة واحنا ماشيين لربنا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته فإنك إذا تذكرت حلاوة الذنب ربما تنفس وربما هاج هائجه فترجع من حيث أتيت ومن اتهام التوبة أيضا من علل التوبة طمأنينة التائب ووثوقه من نفسه كأنه أعطي منشورا بالأمان هذا من علامات التهمة من علامات التهمة إن الواحد بعد ما يتوب مثلا تاب من السجاير نقول له ما تقعدش مع الناس اللي بتدخن يقول لك لا ولا يهمك ده هنا حديد خلاص يقعد ده يعزم عليه بسجار لا أنا بطلت يا عم بطلت إيه خد دي بس خد يا عم أنا بطلت يروح نافخ في وشه يروح واخدها آه ما تثقش في نفسك أبدا لازم تبقى دايما خايف تاب وكان بيكلم واحدة أو ماشي مع واحدة بطل يرد على التليفون بعد فترة قال ما أنا خلاص كده تمام مش عايزها تاني بدأ يرد على التليفون كلمته لو سمحت ما تكلمنيش بب بعد شوية اتصل التاني حضرتك عايزة ايه خلاص مش عايز اتكلم معاك دب تالت مرة طب قولي لي طيب انا اعمل ايه انا اصلا انا خلاص توبت هيرجع لها ايوه هي دي المشكله لا تطمئن ولا تثق بنفسك ابدا بل كن دائما على حذر ما تقربش خليك بعيد وخليك حذر ونسال الله الثبات على الحق والعزيمه على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار أيضا من علامات اتهام التوبة أو من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة ثلاث حاجات دول مهمين جدا جدا احنا كده طولنا ولا لسه والله بحبكم في الله بتفتحوا نفسي لما الاقيكم كده يا رب تب علينا وعلى عصاة المسلمين اه عايزين نعوض الاسبوعين ممكن برضه طب صل اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبه في الله ان من علامات عله التوبه ان التوبه معلوله جمود العين انك ما تبكيش لان جمود العين من قسوه القلب وقسوه القلب دليل تعلق القلب بالذنب شفت هي كده بما ان اذا بما ان عينك جامده ما بتبكيش دليل ان قلبك قاسي وقلبك قاسي دليل ان لسه قلبك بيحب المعاصي لو قلبك تاب كانت عينك لانت قول لي معلش اصلا أنا دموعي عزيزه قوي اقول لك عزيزه على مين على رب العالمين على رب العالمين اي أيوة والله كان في مرة زوجة بتبكي فزوجها قال لها وفري الدموع دي احسن الدموع دي غالية قوي ده دمعة منها تدخلك الجنة دمعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عمرك عملتها سيبك من الصوات اللي في المساجد ده لا خاليا في بيتكم قاعد لوحدك محدش شايفك غير ربنا ولا حد سمعك ولا حد عارف انت بتعمل ايه وذكرت ربنا كده وتذكرت ذنوبك فخفت فرحت الدموع نزلة من عينيك آه الدموع دي غالية قوي بتغسل قلبك قال بعض السلف ابكي على ظلام قلبك يضيء ابكي على ظلام قلبك يضيء ابكي على ظلام قلبك يضيء دموع عينك بتنزل غسيل قلبك يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة وإنما أصابها من الذنوب رشاش نجاسة فدمعة من عين العين تطهر القلب بس شوية دموع من عينيك عمرك قمت بالليل كده حدش شايفك ولا سمعك ولا عارف انت فين ولا بتعمل ايه واشتاق قلبك انك ترى وجه ربك فنزلت دموعك شوقا الى ربك عمرك عمرك مرة قعدت لوحدك حد شايفك ولا حد عارفك وتذكرت كنت ايه عاصب عيد وربنا كرمك وخد بايديك وجابك ففرحت بيه بربنا فنزلت دموع عينيك فرحا بالله دي انواع البكاء خوف او فرح او شوق لكن اللي بيعيط بعد كده بيعيط على ايه على ايه من كان باكيا على من مات فاحق من بكي عليه من الموتى قلبك اذا كنت تبكي على ميت فابكي على موت قلبك البكاء من خشية الله سبيل رضا الله عين لا تمسها النار خرج منها مثل رأس الذباب من الدم يعني بس كده من عينك ترضي ربك سبحان الملك خلق البحار والأنهار والمحيطات واستقرض منك دمعة دمعة من عينك أغلى من كل ده ولسه قلبك زي الحجر زي الصخر كان بعض السلف قد بكى حتى بكى الدم عينيه ما بقاش في دموع بقى ايه بقى يبكي دم قيل على ما بكيت الدم قال ألا يكون قد صح لي الدمع خايف لا يكون الدموع ما نفعتش فجبت دم لعل ربك يرحمني ابكي ابكي من خشية الله ما انت ياما بكيت بكيت على جنيه ضاع منك على وظيفة ضاعت منك على حد أذاك على حد ظلمك على حد ضربك على هم ركبك على نكد لف بيك كل دي أسباب بكت ليها مش عارف تبكي مرة لله مش عارف تبكي مرة من أجل الله من علامات اتهام التوبة أو من علل التوبة جموج العين أبكي إزاي؟ للبكاء دواعي ابكي تذكر ذنوبك تبكي فإن لم تبكي تذكر غضب القهار وشدة بطشه فابكي إن لم تبكي ابكي حياء ممن عصيته وأعطاك فإن لم تبكي ذكر نفسك التقليب في جهنم بين أطباق النيران قال الله لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد سراير سراير ايه نار ومن فوقهم غواش غواش الحفة نطق الحفة يبقى سرير نار وغطا نار سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم قل ألا يا عين ويحك أسعديني بطول الدمع في ظلم الليالي لعلك في القيامة أن تفوزي بخير الدهر في تلك العلالي أبكي على فوات الصالحين لك وصلوا إلى مولاهم وبقينا وتنعموا بوصاله وشقينا فتجمعوا أهل القطيعة والجفا نبكي شهورا قد مضت وسنينا ابكي قل لعينك يا عين ما هذا الجفاف يا عين كان بعض السلف إذا قرأ القرآن بكى فجاء يوم قرأ فلم يبكي فصار يضرب عينه حتى نفرت ويرمد ويقول ما لك جامدة لا تندي ابكي ابكي بكيت على الذنوب لعظم جرمي وحق لمن عصى مر البكاء فلو أن البكاء يرد همي لأسعدت الدموع مع اندمائي ألوح على نفسي وأبكي خطيئة تقود خطايا أثقلت مني الظهر فيا لذة كانت قليلا بقاؤها ويا حسرة دامت ولم تبق لي عذرا ابكي ابكي ما انت ياما بكيت ولا الدموع خلصت نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار من ذا يعيرك عينه تبكي بها أرأيت عينا للدموع تعار آه يا ريت حد يبيع لي عين تبكي من خشية الله يا ريت نلاقي عين تبكي من خشية الله حينها تسعد قلبك أما الذي كان يبكي فصار لا يبكي ده موضوع مختلف بقى دي تبقى مصيبة مصيبة كبيرة اسمع بعض السلف كانوا بيبكوا ازاي كان سعيد بن جبير يبكي الليل والنهار بكى حتى عمي كان أبو عمران الجوني إذا سمع المؤذن هطلت عيناه بالدموع من قول الله أكبر كان نهاد بن مطر العدوي بكى حتى عمي فقيل له نعالج عينيك على ألا تبكي قال دعوها فعماها شهادة لها شهادة هشام الدستوائي بكى حتى فسدت عيناه فكانت مفتوحة لا يغمضها ولا يرى بها لو جيت أعد لك السلف اللي عينهم عميت من كتر البكى هتزعل على اللي عينيهم عميت من كتر النظر للتلفزيون ومن كتر النظر للمتبرجات ومن كتر القعدة قدام الكمبيوتر ومن كتر مطالعة الجرايد ومن كتر الانترنت ومن كتر النظر فيه وفيه وفيه وفيه عينيهم راحت لغير الله يا ريت عيوننا تروح لله تبقى استشهدت في سبيل الله يزيد الرقاشي أبكى أربعين سنة حتى أظلمت عيناه وأحرقت الدموع خدودا سيبك من دول هات فوق من النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء ده مين؟ النبي بكى مرة حتى بل الأرض بدموع ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم أبو بكر لما الرسول قال قدموه قالت عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل ضعيف بكاء بالقرآن لا يسمع الناس نأمر عمر بكاء عمر كان بكاء قال عبد الله بن عمرو بن العاص صليت خلفه إلي يوما صلاة الصبح فصلى بسورة يوسف فلما أتى عند قول عند قول الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله سمعت نشيجه من خلف الصفوف عمر كان في خديه خطان أسودان من كثرة البكاء خطين سود كده حفرت الدموع في خديه مجرى عمر عبد الله بن عباس كان تحت عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع أين البكاء أين البكاء لما قرأ عمر إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا سجد وقال يا عين هذا السجود فأين البكي أين البكي أين البكاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا فإن لم تبكوا تباكوا نهنه لحد ما يجي البكاء افتعل لما البكاء يجي لك ابن مسعود عبد الله بن مسعود بكى حتى أخذ دموعا ملء كفه فألقى بها كان بعض السلف واقف يناجي الله فوق السطوح فبكى حتى نزلت دموعه من المزراب عارفين مزراب الماسوره اللي فوق السطوح بينزل بيها المطر ماء المطر ولا اللي بيمسحه السطح بكى لما من كتر الدموع نزلت من الماسوره دي خرت على واحد ماشي في الشارع قال يا اهل البيت ماؤكم طاهر قال له اغسلها فانها دموع من عصى الله فين البكاء الدنيا قست قلوبنا جمدت عيوننا الغفلة قست قلوبنا وجمدت عيوننا اسأل الله اللهم إنا نسألك عينا مدرارة تبكي من خشيتك اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك اللهم ارزقنا عينا مدرارة تبكي من خشيتك كان الفضل الفضيل بن عياض قد ألف البكاء حتى ربما بكى في نومه حتى يسمع أهل الدار كان بيبكي وهو نايم وهو نايم بيبكي يلي صاحي ومش عارف تبكي من علل التوبة جمود العين واستمرار الغفلة إنك تستمر غافل ولا أطيل فأكتفي على هذا المقدار وقوفا عند قوله وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة خلي بالك لسه اقعد اقعد لسه ما خلصتش يا دي أيمن ربنا يهديك صلي على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وسلم ها ألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل التوبة لازم اما تتوب تعمل حاجات من الصالحات ما كنتش بتعملها قبل كده إن الحسنات يذهبن السيئات إلا من تاب وآمن و وعمل عملا صالحا لازم وعشان كده كل اللي بيرجع بيتوب وبعدين يرجع لأنه ما عملش حاجة جديدة ما عملش حاجة جديدة لو عمل حاجة جديدة كان فعلا قدر يعدي في أمان زي ما قلت لك الطريق كده كده شمال إلى النار ويمين إلى الجنة أنت ماشي شمال رجعت من الشمال لو وقفت في الوسط شدة ترجع تاني في طريق جهنم صح؟ لكن لو مشيت في طريق الخير خطوتين لو شدة تبقى برضه في الأمان في الأمان لذلك أنا والله أحبكم في الله ودلالة على الخير وكما نبهت مرارا أنني فقط دليل أو دلال على بضاعة الله أنا دلال بدل على بضاعة ربنا ونسأل الله أن يستعملنا في مرضاته أمام المسجد كتاب جديد بفضل الله عز وجل إلى الهدى ائتنا وعدتكم بجديد فاكرين كتير كتابنا إلى الهدى ائتنا أرجو إنك تاخده تقراه وتديه لغيرك لأنك فهتلاقي في علاج 30 سبب للفتور بعد الالتزام وعلاجهم لكي لا ترجع مرة أخرى أسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين وإلى الهدى ائتنا وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شهور الإسلامية وإلى اللقاء في إصدار قادم إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته